السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم شبابنا وأخواتنا في اللقاء اليومي المعتاد وكل يوم أيام ونستنى بعض وإحنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم زي كل يوم مش هنستنى بقى كتير بس هنست... بس وال... وال... واللقاء مش هيكون كبير برضو في الأيام اللي جاية عامة يعني أيام مترية وبتاع وأيام عشر يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ن- نفسي قبل ما أبدأ بالآية عايز أقول لكم على كام حاجة كده إن شاء الله ناويين نعملها بعد رمضان بس مش وقته مش وقته بس آه، ركزوا بعد رمضان ركزوا في في حاجات كتير محتاجين ان احنا نعملها مع بعض و- ولايف الحد عامة فض- فضة الحد هيتحور تحويرة معينة و... يعني ركزوا معايا بعد رمضان ان شاء الله ايه الآية بسم الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين
أفمن شرح الله صدره للإسلام فين انشراح الصدر اللي هو اتساع الصدر عارف لما تستريح فتقوم واخد نفس استريحت ده ده ده انشراح الصدر ان انت تفرح وتستريح وتطمئن لايه قال افمن شرح الله صدره للاسلام طبعا للاسلام كدين او للاسلام كف- كتفاصيل يعني في واحد عارفين انا انا عايز اقول كلام بس ما تزعلوش مني مش هضرب امثله عشان ما نخشش في جدال لان الناس تموت في الجدال وكان الانسان اكثر شيء جدلا بس في ناس واخده موقف من احكام معينه في الشريعه موقف انا بس عايزك تتخيل والله العظيم انت متخيل مدى جبروت البني ادم ان هو يعترف انه عبد بس واخد موقف من بعض الاحكام انتوا متخيلين يا جماعه انتوا متخيلين واخد موقف من بعض الاحكام الخاصه بالفلوس موقف على فكره انا بقول باخد موقف دي واسعه ده ممكن يكون معترض آه، ممكن يكون يأبى ممكن يكون بيكابر ممكن يكون متكبر ممكن يكون آه، اي حاجه آه، ممكن يكون آه، آه، آه، متهم مت- متهم يعني وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا بص الأخيرة بقى أم يخافون أن يحيف الله يحيف عارفين لما اتنين ياكلوا مع بعض كده يقوم واحد يقول له إيه ما تحفش تمام يحيف يعني يظلم أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله إنه خايف إن ربنا ياخد أكتر من حقه يعني تخيلوا فأنا آسف أنا آسف بعض الناس عندها واخدة موقف من أحكام في الشريعة على فكرة بعض الناس دي ممكن أكون أنا وأنت عشان بس أنا عارف إن تقول أنا عارف إن أغلب الناس بتبقى لا حول ولا قوة إلا بالله في ناس كده وبتاع آه في اه في واحتمال تكون انت سيادتك بس انت اللي مش مراجع نفسك يعني لو بدات اتكلم عن حضرتك وعن حضرتك تفصيله تفصيله وعن نفسي تفصيله تفصيله احتمال الاقي ان انا ما عنديش انشراح الصدر الكامل ده ما عنديش انشراح الصدر الكامل ده مشكلتنا ان احنا بنحب نجمل نفسنا اللي هو ايه ايه إيه الجمال اللي انا فيه ده ايه إيه الحلاوه اللي انا فيها دي مشكله اللي بيجامل نفسه دائما ده او اللي بيسمع حد دائما بيجامل وبحجه ان انا لازم اديك positive energy انا لازم اديك positive positive تبقى بو بو بو تبقى بو قوي وال positive تبقى positive قوي عشان خاطر تبقى لا انا مش هفضل اقول لك انت حلو يعني قيل للحسن اناس آه، نسمعهم فتكاد آه، قلوبنا تطير بنخاف جدا لما نسمعهم فقال لئن سمعتم أو كما قال لئن سمعتم من يخوفكم حتى تأمنوا خير من أن تسمعوا من يؤمنكم حتى تخافوا هي دي القضية إن أنت آه، محتاج تفهم هو أنا متجاوز هو أنا منشرح الصدر هو أنا هو أنا هو أنا أنا بقى بقول لك سيبك مني ومنك في رجال ونساء في هذه الأزمان فعلا عندها انشراح صدر اه والله العظيم ل- مش للإسلام في الجملة زي أنا وأنت كده لحذافير حذافير حذافير الإسلام لجزئيات وأدق جزئيات الإسلام عنده اطمئنان شديد و... وأمان شديد وتسليم شديد كما قال تعالى كده أفمن شرح الله صدره للإسلام ما يجيش في النص بقى اللي من شرح الله صدره للإسلام ده أو مكلمه عن شيء يقول لي أصل فيها خلاف وكلمه عن حاجة يقول لي أصل ده الناس بتاع الأعراف و- وكلمه عن حاجة يقول لي أصل أنا ضعيف وكلمه عن حاجة تمام هو كل حاجة كده لها حاجة على فكرة ما عنديش مشكلة خالص ان احنا نتكلم في الخلاف والأعراف وال- وكل بس انا بتكلم عن ايه هو كل حاجة كده فيها تملص كل كل كل حاجه كده فيها كل حاجه فنسال الله عز وجل السلامه افمن شرح الله صدره للاسلام اللي شرح الله صدره للاسلام ده بقى اخباره ايه فهو على نور من ربه ده بقى يا ولاد على نور من ربنا والله العظيم يا نهار ابيض ده على نور من ربنا انتوا عارفين يعني الله نور السماوات والارض ده بقى ماشي في الحياه بنور الله ومعاه نور يمشي به في الناس وبيشوف بالله وبيسمع بالله كنت سمعه لاسم- الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به كما قال الله الله تعالى الله كما عن اوليائه فيقول كنت سمعه الذي يسمع به يسمع بالله وبصره الذي يبصر به يبصر بالله ويده التي يبطش بها لو مسك حاجة يمسكها بالله ولو الحاجة دي ما ينفعش تتمسك ما يمدش ايده عليها لانه بيمسك بالله ورجله التي يمشي بها بس ده بقى له خصيصة كمان مع ربنا في الطلبات ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه مين ده؟ ده ولي لله عز وجل طيب هو بقى كده ازاي؟ من المسارعة في الخيرات الله طب ماشي بسرعة كده وبسهولة شايف الطريق لا ما هو معاه نور من الله لماذا؟ لأن صدره قد شرح قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ده بقى حاجة والتاني اللي جاي ده حاجة تانية فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين مش, مش م- مبين باين قوي مبالغة في الإظهار إنك تيجي تكلمه في ربنا فتشعر إن إن- عارف الجاحد تخيلوا معايا مشهد واحد بي بيضرب امه او ما بيعبرهاش او مسيء ليها اساءه شديده فالشخص ده بيعاتب بيقول له واحد جاي يقول له حبيبي انت بتعمل كده مع مامتك ليه و- و- وليه مامتك و- ودي شريتك ودي بقول بقول لك ايه ملهاش عندي الكلام ده يتكلم كده بنفره بقول لك ايه انا اديتها كتير أخ، كفايه عليها كده بقول لك ايه بقول لك ايه بقول لك ايه المهم عايز يتملص من الراجل تلاقي الراجل يقول له انت قلبك قاسي قوي كده ليه انت قلبك قاسي من تجاه تجاه مامتك قوي كده ليه هي عملت لك حاجه وحشه يا ابني دي شالتك هي عملت لك حاجه وحشه يا ابني دي رحمتك يا ابني دي دي اعتنت بيك يا ابني دي كانت ماشيه في مصالحك يا ابني ده انت ابنها ليه جح... ليه جاحد ايه قسوه القلب اللي في قلبك دي انا عايز اقول لك ان انت بتعمل احيانا بعض الناس بتعمل كده مع ربنا الله عز وجل يقول فويل للقاسية قلوبهم تيجي تكلمه في الدين يبقى عايز يهرب منك عايز يتملص من الحكم عايز يبيع الموضوع قاسي القلب قلبه بقى قاسي قوي من كتر البعد وساعات بيكون رجل او امرأة على صلاح في حاجات كتير جدا بس آه، بمزاج فدي قسوة برضه يعبد ربنا سبحانه وتعالى بمزاجه فيجي عند الحتة اللي مش عاجباه القسوة تطلع فويل للقاسية للقاسية قلوبهم من ذكر الله يذكر ربنا سبحانه وتعالى قلبه يقسى قلبه يقسى رغم ان ان يعني ان الانسان لما مفترض ان هو يسمع ذكر الله عز وجل ي- يعني يقشعر بدنه ويلين وينصاع ويخضع ولكن سبحان الله قسوة القلب أفطال عليكم الأمد فقست قلوبكم إن أنا مطمن إن الموضوع لسه ب- باقيله كتير قوي فيقسى القلب نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا القسوة نسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا نسأل الله عز وجل أن يرحمنا أن يرحمنا يا رب ارحمنا قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ما بيعرفش يخبي بقى ده الشخص ده ما بيعرفش يخبي الضلال تلاقيه يغلط والغلطة بتاعته تبقى ظاهرة وتبقى كل الناس شايفاها إلا هو ولو شافها بيكمل ليه؟ لأنه قاسي القلب آية النهاردة بتقول لك حاجتين اعلم أن مسارعة مسارعتك في الخيرات تكون بانشراح الصدر وانشراح الصدر من الله والله عز وجل يشرح صدر من يستحق فكن ممن يستحق اتق الله لتكون ممن يستحق سارع في الخيرات وجاهد نفسك لتكون ممن يستحق الله عز وجل حكيم واحد واسأله أن يشرح صدرك اتنين إياك وقسوة القلب وأسباب أسباب قسوة القلب تبعدك وتطرد بسببها وتنتكس ثم تكون في ضلال مبين ومما يورث قسوة القلب أن تعزم بقلبك ولو لم تنطق في رمضان أنك بعد رمضان ستعود كما كنت وتتقهقر عن التوبة وترجع لزي ما كنت تاني أو تتراجع من وانت في رمضان أس- أصلا ده يقسي القلب ارجع تب سارع في الخيرات واسأل الله عز وجل أن يشرح صدر صدرك وصدري اصدرنا جميعا ربنا يا رب يشرح صدورنا ويعافينا من قسوة القلب ويعتقنا وإياكم من النار جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله